أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين والمشاركين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور في هذه الحلقة جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا أتسبون يا اهلا وسهلا يا مرحب اهلا حوارنا في برنامجنا يعتمد على برهان ودليل وشاهد لا نتكلم من الهواء ولا نتكلم فقط من عقولنا اعطينا الدليل اعطينا الشاهد وسائلنا ونسألك قبل ما نبتدي البرنامج هنسأل أتسبونا أنه يرفعنا بكلمة صلاة اتفضل يا امين أتسبونا امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من خلقت الانسان ليتمتع بالوجود في حضرتك في ملكوتك ويا من وهبتنا الحياه الابديه نعمه عندما قلت لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت وهبة الله حياة أبدية نشكرك يا رب من أجل الحياة معك اللي بتدوقها لنا على الأرض واللي هتشبعنا بيها برؤية مجدك في السماء أعطنا يا ربي أن تنفتح عيوننا على معرفة الحق وقبول الحياة الأبدية كهبة من يمينك وبارك كل نفس موجودة قدامك سواء في البلتوك أو في التي في علشان خاطر كل واحد يحظى بنوال الحياة الأبدية في اسمك لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجاربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين آمين آمين شكرا أتسبونا شكرا أحبائي المشاهدين دائما دائما ما نذكر عمل رب المجد عندما نسمع عن أحد العابرين أو إحدى العابرات ورب المجد عمله في كل مكان وفي كل شعب كل أمة كل قبيلة كل لسان من لبنان أختنا إيمان على التليفون هتشاركنا وهتقول اختبارها وتشهد لعمل يسوع المسيح رب المجد في حياتها اتفضلي يا أخت إيمان أهلا بيكي أهلا فيك أهلا وسهلا مرحبا.
أنا بدي أعرف عن حالي أنا إيمان من لبنان أنا كنت مسلمة و... وكنت كتير متعلقة بالإسلام وكنت حب كتير آه، آه، يعني الدين اللي أنا فيه و... وكنت كتير يعني صلي وصوم و... وكتير كتير يعني م- معلقة بالإسلام وفترة آه، شفت المسيح مم.
برؤية وما كنتش أعرف ليش شفت المسيح وبعدين ما كنت سامع عن المسيح أبدا بس أنا بعرف المسيح من خلال ال- القرآن إنه هو حيجي ويدين العالم وهو يعني ع- حي هو بالسماء وهو مش ميت و- وبعد فترة آه، سمعت عن المسيح آه، عرفت إنه هو هو الإله فحبيت إني أعرف مين هو فعلا المسيح لأنه أنا بحبه من خلال القرآن لأنه بعرفه هو حي وهو حيرجع فصرت قارن بين المسيحية والإسلام لأعرف مين آه، إله الحقيقي صرت ح- حسيت حالي مثل أنا في شيء بعيد ناقصني شيء ناقصني أنا يعني لازم أتقرب منه ومش عارفة شو هو فصرت بصراع لفترة آه، بطلت أعرف لا أصلي بالإسلام ولا أعرف يعني ركز على أي شيء صرت بدي أعرف مين إلهي صرت أطلب من الله الإسلام أقول له مين أنت عرفني مين أنت ما كنت أعرف أخذ ولا أي جواب فصليت كتير وأطلب لحتى قلت بدي أطلب من يسوع بلكي يسوع الحي هو يعني يسمعني فصرت صلي وأقول له يا يسوع كان صعب كتير إني أنا أطلب من يسوع وأقول له يا يسوع لأنه صعب كتير إنه بالإسلام إني أنا أقول يا يسوع إذا أنت هو الله يعني ساعدني خليني أعرفك اثبت لي ذاتك فصليت كتير حتى لا أعرف مين يسوع و- وصرت اطلب من يسوع بعد ضليتني سنه انا وصلي بس لحتى لي اعرف مين يسوع و- وصرت شوفه بال... بالرؤيا كذا مره و- ويقول لي انه اس- شوف كتاب المقدس ويقول لي اقرا كتاب المقدس هو طريق الحياه فقلت بدي اقرا كتاب المقدس فلما قريت كتاب المقدس اول شيء حسيته انه كلام كتير بسيط فقلت انا القران كلماته صعبين مهم.
انه آم، آم، يعني ما حدا بيقدر يكتب مثله بس لما قعدت اقرا بالكتاب المقدس لقيته كتير انه بسيط اني اقدر افهم كلمه ربنا نعم فصرت افكر قلت انا معقول كل آه، ربنا صعب هالقد حتى لي صعب كلامه علينا بالعكس هو بده يسهل كلمته نعم.
علينا نعم.
فصرت قارن بين الكلام كلام القرآن اللي في كلام كتير ما بينفهم وبده الواحد كتير لحتى اللي يسأل لحتى اللي يفهم الكلام وصرت قارن بين كلام الكتاب المقدس اللي هو الواحد بس يقراه يفهم كل كلمة عم يقراها فصرت اقرا وصرت صرت احس انه في شيء عم يتغير بحياتي وبعدين آم، انا عم بصلي آم، كنت عم صلي وعم بطلب الرب من كل قلبي عم بقول له يا رب انا بدي بدي اشوفك يعني اثبت لي ذاتك يعني انا يعني اذا انت بتثبت لي ذاتك انا مستعده اترك كل شيء وراي واتبعك انت ففعلا انا عم صلي شفت المسيح قدامي برؤيا ومد لي ايديه وقال لي انا بالسماء وبالارض وانا وين ما كان فمن ساعتها تمي لوحده صار يقول يسوع هو الرب من دون ما اشعر مم.
حسيت انه آمين.
انا عم بقول يسوع هو الرب من دون ما اشعر بعدين صرت اطلع هيك انه آه، انا ما بعرف شيء بالمسيحيه وصرت اقول انا بدي بدي اتبع يسوع بس مش عارفه مي- م- كيف بدي امشي معه بعدين آه، صرت اطلع انه آه، بقارن بين محمد وبين المسيح لقيت محمد انه هو مات و- واندفن و- ومنه يعني عي منه حي فالمسيح حي انا بتبع الحي ولا الميت ففعلا وقت ما شفت المسيح و- ودخل على قلبي وصرت اقول يسوع هو الرب آم، حياتي تغيرت حسيت شيء بداخلي تغير حسيت انه انا حياتي انه انا وحده تانية وبعدين آه، اكيد انا تبعت يعني تعلمت عن المسيحية كتير وقريت عن الإنجيل كتير والرب غير حياتي مش بس يعني غيرني من داخلي يعني كتير نظفني عملني وحدة جديدة حاسة حالي إنه أنا إنسان جديدة عندي فكر جديد قلب جديد أنا ضامنة الحياة الأبدية أنا ما عندي خوف من الموت أنا كنت خاف إنه أنا حموت يمكن روح على السماء يمكن م- يعني إن شاء الله إذا شاء الله أنا بروح على السماء وإذا ما شاء الله يعني أنا يعني ح يعني يعني هذا الخط النار يعني لازم واحد يمرق عليه فكنت عندي رعب من هيدا الشيء بس هلا بشكر رب يسوع انه انا ضامن الحياه الابديه وانا انا مش رح موت لانه انا رح اعيش مع يع- مع يسوع الى الابد أمين.
لانه هو أمين.
مات علشاني واخذ أمين.
كل خطيتي وذنوبي على الصليب امين امين فانا آمين.
بشكر بالاسم.
رب يسوع انا بت... انا ب... بتمنى كل واحد يعني فعلا يسال يسوع وهو حيجاوبه مثل ما انا جاوبني وغير حياتي نعم امين ده صح امين امين امين امين آه، اختنا الحبيبه آه، اذا كنت لسه موجوده معانا آه، آه، ارجوكي آه، قولي لنا آه، رد فعل اهل حضرتك كانت ايه وايه الصعوبات اللي كنت بتواجهيها في ال- في ال- في الحياه بعد ما قابلتي المسيح وحياتك ازاي مع المسيح في الوقت الحالي يا ريت تح- تحطي النقط على الحروف بالنسبه للمواضيع ديت عشان آه، ناخد كلنا تعزيه من اختبارك وشهادتك لمجد رب المجد يسوع المسيح اتفضلي حضرتك
آه هو اكيد اهلي لما عرفوا آه كثير عرضوني وبطلوا يحكوا معي ويعني وسمعت كلام كثير يعني آه نكروني كثير يعني كثير سمعت كلام مش منيح منهم وبالعكس انا ما زعلت منهم انا بصلي لهم وانا متاكده الرب حيغير حياتهم لانه الرب قال اذا بغير اذا واحد بيحفظه بيحفظه هو اهل بيته ويعني بس هلا في عندي اختي هلا بتحكي معي وبعد الصلاة يعني أنا متأكدة الرب حيعمل يعني معجزات مع أهلي وأنا بشكر الرب أنا حياتي هلأ مع الرب آه، يعني رائعة أنا يعني فرحانة كتير وعندي سلام واطمئنان و- وبخدم الرب يعني نشكر الرب يسوع امين امين نشكر رب يسوع نشكر رب آمين.
يسوع نشكر رب يسوع اختبار رائع وعمل الرب واضح في حياتك ربنا يزيدك نعمه ويجيب لك اهلك كمان معاكي آمين.
عشان ي- عشان ت- تكمل فرحتك بيهم وتكونوا ونكون جميعا في السماء في الملكوت مع آمين.
يسوع فرحانين بوجودنا معاه شكرا أختي الحبيبة الرب يبارك شكراً.
حياتك الله يخليك اختبار وربي رائع يبارككم يا رب صحيح يخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة آه، من القرآن عرفت يسوع المسيح وأحبته تفضل قدس أبونا وعلق لنا على الاختبار الرائع ده اشكرك آه، قبل ما ابتدي اعلق بس احب اتاكد آه، لك كم سنه تعرفت على المسيح يا ايمان أنا اتفضلي إلي أربع سنين ليكي اربع سنين نشكر يا.
الرب الحمد لله ولسه قاعده مع اهلك ولا منفصله لا منفصلة منفصله طيب ربنا يكون وياك ويحميك حافظ عليك أمين أمين يا رب آه، التعليق اللي انا عايز اعلق عليه اجمالا ما قيل في الكتاب المقدس عن رؤيه المؤمنين في المجد من كل الامم من كل القبائل من كل الشعوب من كل لسان امام العرش وقوف ربوات الوف الوف الحقيقة أنا بشكر الله إن كل لسان النهاردة بنسمع بنسمع اللبناني وبنسمع التونسي وبنسمع الجزائري وبنسمع المصري بنسمع من كل الشعوب من كل القبائل وطبعا لسه في الحلقات الآتية بمشيئة الله أحبائنا من السعودية اللي عرفناهم في البلتوك وشاهدوه هيجوا لنا في الحلقات القادمة بمشيئة الله والأحباء اللي من مراكش والأحباء من سوريا والأحباء من البحرين يعني الحقيقة باقة عظيمة جدا الله بيفتقد كل إنسان في كل حي آمين.
وفي كل مكان آمين.
والمتميز في هذا الاختبار بحسب رؤيته بحسب ملاحظة الأخ أحمد أنه من خلال القرآن تعرف الإنسان على المسيح زي ما تعرفت إيمان اقرأ قرآنك بعين منفتحة اقرأ أنا ما بقولكش ما تقراش القرآن اقراه ادرسه بس بانفتاح واسأل في كل كلمة وحقق في كل حرف واقرأ التفاسير كلها واسأل الشيوخ اسأل عن كل حاجة لأن أنت عقلية متفتحة في القرن الحادي والعشرين ولا هنمشي زي أبو هريرة ما قال يشدوا الناس بالسلاسل ويدخلوها ويدخلوها الإسلام لا أعتقد أن أر- أنت أرقى من كده بكتير يعني أنت إنسان مخلوق على صورة الله وعندك عقل وتفكير فدور على آه، الحياة بتاعتك فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي فتش القرآن تلاقيه بيشهد على المسيح بالتأكيد ليس هناك في شخصيات القرآن كله اطلاقا شخصية أسمى من صفات شخصية المسيح بحسب شهادة القرآن إذا تعرف على الجانب الثاني اللي لسه ما لمسوش القرآن وما اتكلمش عنه هتلاقي في الكتاب المقدس فتتعرف على شخصية المسيح الكاملة يعني مثلا لما تقرأ عن شخص افرض انك انت عايز تقرا مثلا عن آه، سعد زغلول بتقرا كتب كاتبه عن سعد زغلول طب ما الاصح يا ابني ترجع للكتاب اللي كتبه سعد زغلول وتشوف هو بيقول إيه عن نفسه صح فالقران اتكلم عن المسيح ماشي لكن ارجع بقى لكلام المسيح نفسه وشوف المسيح بيقول عن نفسه ايه عشان خاطر تعرف نعم.
الذي لم يستطع القرآن أن يكتبه ماشي دي أول حاجة جميلة جدا آه، في اختبار هذه الأخت والحتة التانية الرائعة اللي هي توجهت إلى إله الإسلام قالت له يا إله الإسلام عرفني ذاتك بعدين اخترقت كل التقاليد وقالت له يا يسوع عرفني ذاتك وكانت النتيجة أن كشف المسيح ذاته لها أنت أخي وأنت أختي وأحبائي اطلب الطلبة مش هتغرم حاجة كان عندنا في ال- تاريخ الكنيسة شخصية برضه عملت كده اسمه موسى الأسود كان أهله بيعبدوا الشمس فقال لها أنت أيتها الشمس لو أنت الإله الحقيقي عرفيني ذاتك ما ردتش عليه لكن لسعته وادته ضربة شمس فتوجه إلى المسيح قال له وأنت أيها الإله الذي لا أعرفك عرفني ذاتك وكانت النتيجة أنه أصبح القديس موسى الأسود فحلو أن الإنسان يتوجه نعم.
إلى المسيح ويسأله ثم قراءة الكتاب المقدس اللي اتجهت إليه جميل عندئذ بتا- يأتي عامل جميل أيضا مش بالضرورة لكل الناس مش بالضرورة لكل الناس وهو عامل الرؤية والأحلام عندما يتراءى الله بذاته لهذه النفوس ومن الجميل جدا اللي بتقوله الأخت آه، إن حياتي تغيرت حياتي ده ال... ده الأساس العلامة المميزة من ثمارهم تعرفونهم ما قيمة إنسان يقول أنا بعرف الله وبعرف الله وبعرف الله وحياته حطي كلم مهم أن الإنسان يعرف الله وحياته تشهد أن الله في حياة هذا الإنسان وشكرا لله اللي طمنك من ناحية لما بتقولي خط النار لازم يمرق عليه الانسان يمرق عليه يعني لازم يروحوا يعني بنترجم من اللبناني الى المصري يمرق عليه يعني لازم يمر عليه ويروح ويدوم نعم.
لكن نشكر الله ان في المسيح يسوع مش هنمرق على خط النار ابدا أمين.
لكن نذهب الى السعاده الابديه ربنا يباركك ويكون وياك ويستخدمك لمجده واحنا فعلا سعداء واعتقد ان كل المشاهدين والسامعين سعداء بهذا الاختبار الجميل والرائع امين ربنا يبارك حياتكم ويزيدكم من كل نعمه آمين تفضل معك.
شكرا وتسابون اتفضل أحبائي المشاهدين اختبار رائع استمعنا عليه و... واستمعنا إلى التعليق مجد الرب يرى في كل مكان في كل مكان وفي كل زمان الآن سننتقل إلى الجزء الأساسي من حلقة اليوم وهو الموضوع الرئيسي النهاردة أتسابون هيكلمنا عن الحياة الأبدية الحياة الأبدية ما هي؟ هل هي من ثمار النعمة أيضا؟ هل هي الخلود اللي بيتكلم عنه المسلمين؟ هل هي حياة جسدية؟ هل هي حرو- روحية؟ أتسابونا هيكلمنا عن الموضوع دوت اتفضل أتسابونا لو سمحت اشكر محبتك كتير وسلام لكم ايها الاحباء من الله سلام الله الكامل يغمر حياتكم ويملاكم طمانينه نعم من ثمار الخلاص نعمه الحياه الابديه وبتقال كده بصراحه آه، وهب لكم سوري آه، هبه الله حياه ابديه نعم.
هبه الله حياه ابديه آه، تعالوا بينا نتكلم عن الحياة الأبدية اللي بيسموها الفردوس وبيسموها ملكوت الله وبيسموها الخلود وبيسموها الحياة بعد الموت وتسمى عند أحبائنا المسلمين الجنة الجنة نعم تعالوا الأول نشوف في المسيحية الحياة الأبدية شكلها إيه ونشوف الجنة شكلها إيه والأمور بتطرح على بساط البحث والمائدة كبيرة قوي زي ما انتم شايفين كده وعليها كتب كتير ونبحث ونشوف مع بعض وأتمنى أنك أنت تبحث ويانا آه، طبيعة الحياة الأبدية في المسيحية واحد هي التمتع بالوجود في حضرة الله في رؤيا إصحاح 22 آية 4 يقول كده وهم سينظرون وجهه ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سم- سيملكون معه إلى الأبد سينظرون وجهه وفي يوحنا الأولى إصحاح ثلاثة وعدد اثنين وثلاثة يقول أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله نعم.
ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن متى أظهر نكون مثله آمين يا رب لأننا سنراه نعم كما هو كما هو رؤية واضحة وجلية جميل وهناك في الحياة الأبدية يوجد البر البر في بطرس الرسول الثانية إصحاح 3 وعدد ال 13 ولكننا بحسب وعده ننتظر سماء جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر لا يوجد هناك شر يسكن فيها البر حياة البر والطهارة والقداسة وفي رؤيا اصحاح 21 ايه 2 يقول ايه 1 يقول ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد بعدين وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت انتهت إذا في الأبدية لا أحزان لا آلام لا ضيق نعم نعم مجد.
أفراح تدوم نعم ثم أيضا هناك أبدية المسيح ليس فيها طعام ولا شراب يقول كده في رؤية رمية 14 آية 17 ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس بر وسلام وفرح مفيش اكل ولا شرب ييه ده احنا هنموت من الجوع هناك يا رجاله مش معقول هنفطس هتجوعونا هناك ايه الحكايه دي لا يا ابني ما انتش محتاج لا تاكل ولا تشرب لانك مش هتروح بالجسد البشري الفلش ده مش هيكون موجود نعم.
لان هذا الفاسد لا يرث عدم الفساد الجسد ده هيتحول في لحظه في طرفه عين ليكون شبه جسد المسيح نكون مثله والجسد النوراني لا ياكل ولا يشرب زي جسد الملائكه لا ياكلون ولا يشربون نعم ثم ان النقطه المهمه جدا اللي هتزعل احبائنا المسلمين على الاخر وتخليهم ما يقبلوش المسيحيه ابدا لكن بالرغم من كده انا لازم اقول لك ها انا بغريك اقول لك تعالى بس والحكايه يعني حتى تلاقي ملبن لا يا حبيبي آه، الشرط قبل الحرب اللي عايز جنس هناك مش هيلاقيه ولا مؤاخذه شفت بقى انا بحط لك عقبات ازاي عشان ما تقولوش ان انا ببشر بالمسيحيه وبغري الناس انا بحط الامور واضحه علنيه ما فيش هناك نسوان ما فيش هناك جنس صدقني الكتاب قال كده بيقول ايه ما فيش اتفضل.
هناك جنس لكن اخواتنا من النساء هيكونوا معانا لا انا بقول نسوان دوكا نسوان المعروف للاستخدام طيب.
النساء دولت كلمه محترمه طب يعني.
ماشي.
لكن انا أوكي.
بتكلم باللغه الثانيه يعني.
شكرا آه.
شكراً.
اشكرك لاجل الملاحظه دي متى 22 ايه 30 واصلهم راح يبقوا ملائكه بقى مش هتبقى حكايه نعم نعم في الس- في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون الله ضاع الامل يا عمو ده ازاي كلام ده اه بل يعيشون كملائكه الله ملائكه بيتجوزوا ايوه هاروت وماروت اتجوزوا يا عم سيبك من الخرافات دي سيبك من الاساطير دي لو كانت الملائكه بتتجوز كانت الحكايه بقت مصيبه نعم لا لا لا لا لا آه، الجسم الروحاني ليس له أعمال الجسد الجسماني نعم.
لا لا وهنرجع للكلام ده لما نيجي نتكلم عن الجانب الثاني وهو فكر الإسلام عن الجنة طب هذه هي الجنة يا جماعة بقول إن ما فيهاش إغراءات عجبك يا عمو ما فيهاش إغراءات لا عندنا أكل ولا شرب ولا سمك ولا لبن ولا تمر هندي ولا عندنا آه، حريات وبوريات وولدان مخلدون ولا اي حاجه عاجبك ولا مش عاجبك انا بقول اهو طب داري الحاجات دي خلي الناس ت- تقبل يعني لا لا لا يا حبيبي لا لا يا حبيبي انا ما بضحكش على حد المسيحيه ليست دين الجنس ولا دين المتعه الجسديه مع المسيح طهاره وقداسه وبر وتقوى وفرح روحي سامي طب ازاي الواحد يحصل لو كنت عايز الحياه الابديه زي الانسان يحصل الحياه الابديه نعم
يقول الكتاب المقدس في عبرانيين 10 آية 19 إلى 23 فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول ثقة فإذ لنا أيها الإخوة لا لنا ثقة فإذ لنا. ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حيا حديثا بالحجاب أي جسده لنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان مرشوشه قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل اجسادنا بماء نقي لنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين شوف الكلام الحلو نفسره عشان تقيل قوي لنا ثقه يقين بالدخول الى الاقداس بدم يسوع المسيح الدخول هناك مش على حساب اعمالك الكتاب بيقول اعمال الانسان كخرقه الطامس نجسه لان الخارج من النجاسه نجاسه الحياه الابديه هبه ونعمه طب معنى كده بقى الواحد يمشي بقى على مزاجه وهيديله حياه ابديه لا ما هو طريق القداسه مش مزاجه هيبقى مزاجك في القداسه هيبقى فرحه قلبك ومتعتك في القداسه امين مش كده امين بس هبه نتيجه ان دم المسيح هو اللي بيدخلنا لان ده الثمن اللي بيوصلنا لفوق ويقول نتقدم بقلب صادق في يقين الايمان ثقه ويقين شفتوا كلام ايمان بتقول ايه كانت الاول لازم تبرج على النار لكن هنا على خط النار على خط النار لكن هنا بتقول لك واثقا ان لها حياه ابديه آمين.
في المسيح يسوع آمين.
مرشوشه قلوبنا من ضمير شرير ضميرنا شرير اه المسيح بيرش علينا من دماه بيطهرنا بالتمام امين
ومغتسل اجسادنا بماء نقي ماء المعموديه ولنتمسك باقرار الرجاء راسخا غير متزعزع ليه لان اللي وعد امين احنا بنتعامل مع اله مش مخادع بنتعامل مع اله امين امين صادق في وعده امين مجد الله اه ف هذا هو الموضوع آه، كيف تحصل على الحياه الابديه نعم
وبهذا نرى الحياة الأبدية عشان خاطر نبقى واضحين ما هيش أكل وشرب ما هيش جنس وشذوذ لكنها حياة طاهرة مقدسة زي ملائكة ربنا في السماء الله الله على الحلاوة طب ن- نوصل إلى جنة الإسلام ونشوف ماذا يقول الإسلام عن جنته هل يقدم الإسلام لنا مثل هذا المفهوم عن الحياة الروحية السامية الفائقة ولا بيقدم جنة مادية وكل ما فيها ماديات آه، أنا أشير عليكم تشتروا الكتاب ده آه، لو سمحت يا كاميرا مان بليز حط آه، put this on the camera please آه، آه، آه، حطه في أحسن منظر كده ش- كان واضح أهو اسمه إيه بقى جغرافية الملذات أو تحت الجنس في الجنة الجنس في الجنة تأليف مين؟ تأليف واحد اسمه إبراهيم محمود وطبعة إيه بقى ده؟ طبعة لحظة واحدة خليني أشوفه لك أهو آه، رياض الريس للكتب والنشر ده سوريا سوريا الكتاب ده رائع ولذيذ في حاجات آه، يعني بتخلي الواحد يعني المسلم اللي عايز يتمتع يعني آه، ممكن يتمتع على الريحة يعني ي- يصير لعابه ماشي بيقول ايه بقى في الكتاب ده وجايب الردود كمان والمراجع من ابن كثير جزء أربعة صفحة 68 يقول يدخل المؤمن بيتا السماء فيها بيت الجنة فيها بيوت خد بالك يدخل المؤمن بيتا من رأسه إلى سقفه مئة ألف ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ وفي البيت سبعون سريرا وعلى كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون زوجة الكلام ده موجود في الكتاب ده صفحة 251 وفي ابن كثير الجزء الرابع صفحة 68 بيوت هناك في الجنة بيوت بس ما تسألنيش بقى مبنية بالأسمنت ولا مبنية بالخشب هو أحيانا فيها مبنية باللؤلؤ وخيمة من اللؤلؤ يعني هيجي تفسيرها أهي تفسير ابن كثير جزء 4 صفحة 280 وفي الكتاب ده صفحة 253 يقول إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يعني أهل يعني زوجات يعني قاعدين ومحدش يشوفهم لابسين طاقية الايه الإخفة عشان خاطر ما يغيرش الراجل العربي على النسوان وان كل واحد هيشوفهم يبقى في بيوت خيام من لؤلؤ وفيه اشجار في الجنه هي مش اللؤلؤه كرويه الشكل
ايوه ما كرويه يعني لؤلؤه الجنه بقى انت مالك ما ازاي هيتحطوا فيها زوايا المخرج عايز كده انت مالك الله المخرج عايز كده خلاص امال ايه خلاص بلاش
ده حتى تكفر الله كلا وحاشا طب خلاص عظيم هناك الأشجار سورة الرحمن آية 68 فيها فاكهة ونخل ورمان وفي تفسير ابن كثير جزء 4 صفحة 115 يقول قال ابن عباس جذوع النخل من زمرد أخضر وساقها ذهب أحمر وثمرها أمثال القلال يعني الخيول والدلاء زي النسوان نساء أشد بياضا من اللبن وألين من الزبدة حاجات جميلة قوي اوعى لعابك يسيل وانا بتكلم لسه انت فاضل لك قد ايه عبال ما توصل للحاجات دي استنى عليا بس استنى لما نخلص يا عم هناك قلنا البيوت والاشجار وطبعا عشان في اشجار لا بيبقى في ايه انهار طبعا ففي سورة محمد آية 12 آية 15 لك إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فيها أنهار من ماء غير آسن يعني مش راكد ما بتجري وأنهار من لبن لبن جاموس طازة لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين خمرة ايه ده الحكاية ساطت وأنهار من عسل مصفى ايه الجمال ده كله أنهار بالنهر اسود والله ابيض عسل لا طبعا إذا كان ال- اللبن أبيض فيبقى العسل أبيض برضه لا ما ما ما ذكرش طيب لم يذكر آه، يبقى في ايه بيوت واشجار وانهار والامر برضو محتاج لحيوانات اكيد طبعا اه فمن ناحيه الحيوانات بقى نقلا عن هذا الكتاب صفحه 368 الى 276 ويستشهد بائمه الكتب يقول ابن قيم الجوزيه في كتابه حادي الارواح صفحه 178 اذا دخل حديث حديث اذا دخل المؤمن الجنه اتى له اتي له بفرس فرس من ياقوتة حمراء له جناحان يحمله حيث يشاء زي البراق يعني كده حصان من ياقوتة طب هناك بس خيول ولا في ايه؟ لا في ابل كمان ابل ونوق وحاجات كتير برضو في هذا الكتاب صفحة 100 نقلا عن أكثر من حديث يقول يلتز المؤمن برؤية النوق البيض الجمال البيضة ذات الأجنحة والمتلألأة يا ابني، خلينا بعدين هيقولوا علينا بن- بنسخر من كلام آه، أنا آسف.
المقدس انا اسف طب خلاص باش تعمل كده تاني ما تضحكنيش يعني انا جد يا جماعه ما ت- ما اسيبكم من الراجل ده طيب ايه يا عم استنى يلتز المؤمن برؤية النوق البيض ذات الأجنحة والمتلألئة وعليها رحال الذهب وذلك أسرى دخوله الجنة أول ما يخش الجنة يجيبوا له الإيه؟
دي- دي زي الجمال المخلة بتاعته كده.
محمله بال بالذهب طيب اذا كان في هناك حيوانات وخيول ونوق وابل كمان في غنم أكيد.
في الجنه غنم ايوه حديث نبوي شريف اورده السيوطي في كتاب الجامع الصغير من حديث البشير النذير جزء 2 صفحه 167 بتاع السيوطي يقول الغنم من دواب الجنه فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها لانها دي هتبقى هناك في الجنه من غنم غنم من غنم الجنه حاجه جميله الحقيقه آه، يعني الواحد ممكن يعمل باربيكيو حاجات جميله هناك يبقى اذا كان فيه خيول وابل وغنم ففيه طيور أكيد.
اكيد اورد الهندي في كتابه منتخب كنز العمال في سنن الاقوال والافعال الفقيه الهندي صفحه 109 حديثا نبويا يقول يذكر فيه طيور الجنة بالتفصيل ولضيق الوقت أنا مش هقعد أشرح طيور الجنة بمنتهى الصراحة لكن كفاية أنها طيور بتطير وجميلة أوي هناك ثم إذا كان هناك حيوانات وخيول وأغنام وحوت آه، في بقى إيه الحوت والثور في حوت وطور تيران يعني برضه المتقي الهندي حديثا نبويا اورده في كتابه منتخب كنز العمال في سنن الاقوال والافعال صفحه 228 يقول ان الشهداء حين يدخلون الجنه يخرج عليهم حوت وثور مش عشان يخوفوه لا لغذائهم ياكلوا من الحوت ومن الطور ازاي ياكلوا بقى قصه جميله قوي بتحصل في الجنه يعني يقول لك آه، فيلعبان الحوت والثور ايه يلعبان حتى اذا كثر عجبهم منهما ساعه ما ينبسطوا بقى ها طعن الثور الحوت بقرنه فبقره لهم وياكلوا شهيا كما يذبحون ثم يروحان عليهم لعشائهم بعد ما يروحان عليهم لعشائهم فيضرب الحوت الضوء الثور بذنبه فيبقره كما يذبحون ويأكلون بس الحوت already مات I'm sorry آه.
الحوت كان already مات كان اتضرب يا ابني انت بس مراوغ ليه يا حبيبي مراوغ ليه المخرج عايز كده يا حبيبي انت انت مراوغ ليه اما امر غريب بصريح راح الجنه الجدع ده عشان يعترض لي على الحاجات دي ألا اللي راح في الاسراء والمعراج شاف الحاجات دي فبيحكي عن رؤيته ما تخليناش يا ابني نخرج عن النص ده ايه الكلام ده يا ناس آه وهناك بقى الحوريات إلى جوار هذه الحيوانات فهناك الحوريات وحور العين والولدان المخلدون كنز العمال للمتقي الهندي بيقول لكل واحد زوجتان من الحور العين يرى مخ ساقها ساقها من وراء اللحم الحسن الكلام ده قلناه قبل كده بس انا بعيده تاني عشان ده الجنه ده بقى مكانه يعني وسنن ابن ماجه كتاب الزهد حديث 4481 آه، يقول عن ابي امامه قال قال رسول الله ما من احد يدخله الله الجنه الا زوجه الله عز وجل 72 زوجه 72 من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار ما منهم واحدة إلا ولها قبل شهي ويكون له هو ذكر لا يسنى لا, لا ينثني كلام في الجنة ملوش موقع من الإعراب بمنتهى الصراحة وإذا كان الكلام ده هناك في الجنة الواحد يقرأ في يخش فيها يلا هناك يا حبيبي اتفضل
آه، انا اسف بس آه، احد العاملين خلف الكاميرا بيسال سؤال اه بيقول اذا كان الحيوانات سمح لهم ان هم يدخلوا الجنه اه ازاي ما سمحش للنساء في دخول الجنه ما دخل النساء بيخش هم أكثر أهل النار من النساء نعم لكن اللي بتخش آه، الجنة وهي مؤمنة بتلحق بزوجها مهم.
وبيبقى معاها 72 حرية مم.
1200 حرية يعني مع الأعداد دي كلها نعم فبتلاقي لها درر كتير وبتبقى الجنة بتاعتها هي دي الجحيم خدت بالك بقى لأن النسوان يستاهلوا يعني آه، عاجبها عاجبها مش عاجبها تروح النار خدت بالك شكرا اه فاقول له اطمن يعني آه كنز العمال للمتقي الهندي جزء 6 صفحة 107 عن محمد ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن أبيه عن جده يقول لك كده يزوج من أهل الجنة أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف أيم ثيابا بلا زوج يعني ومائة حوراء يبقى أربعة آلاف زائد تمن آلاف زائد مية يساوي اتناشر ألف ومية امرأة هناك حريات وزوجات وحاجات آه، آه، ات- اتناشر ألف ومية يعني عيني آه، لا ده أكتر من كده بقى في تفسير ابن كثير جزء أربعة صفحة 68 سيكون في البيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون حشوة أي فراش وعلى كل حشية سبعون زوجة تضرب بقى سبعين سرير في سبعين حشية سبعين في سبعين مش ستين في ستين سبعين في سبعين في سبعين زوجة دربها كده وقول لي من غير ما تتعب نفسك 343 ألف زوجة يعني يزيد عن تلت مليون زوجة ايه العز ده هنيالك يا مسلم هنيالك يا مسلم اتاريهم بيخشوا الحرب وبيقتلوا وبينسفوا الدنيا وبيبقوا مت... يفجروا نفسهم لا الراجل راح هيروح يلاقي تلت مليون زوجة هو مش لاقي واحدة هنا مش لاقي اللضا فهيروح هناك يلاقي الدنيا منورة وفي المعجم الأوسط للطبراني باب العين حديث 6805 عن عمر ابن الخطاب عمر بقى ده حاجة تانية الفاروق قال قال رسول الله هو شاهد عيان القرآن مش زي ما قال أحمد آه، القرآن ده شالوا منه النسخ والمنسوخ اللي انت بتقول أعداده ده ولا ايه كام حرف عندك انت طلعته نعم الحروف آه، 300000 200 332588 حرف لا لا لا ده لا ده حسب غلط، رواية غلط.
علي.
لا غلط قال رسول الله حسب هذا الحديث القرآن ألف ألف أها.
حرف وسبعة وعشرين ألف حرف ألف ألف يعني مليون وسبعة وعشرين ألف فمن قرأه صابرا خلي عندك صبر واقرا القرآن بتاعك كويس حرف حرف محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين يعني الله.
مليون وسبعة وعشرين ألف زوجة ليه الإنسان ما يتهبلش ويروح يفجر نفسه لما ياخد هياخد مليون يا جماعة دي حاجة تجنن تجنن هذه جنة الإسلام المادية وكأن الأجساد بغرائزها تزداد نهما واشتعالا بلا حدود وبلا حساب طب أنا آسف برضو سؤال لا من- اتفضل يا حبيبي الله انت مش آه، مضيفنا ده البيت بيتك وانت وانا ضيف عليك يا حبيبي اتفضل آه.
برضو سؤال من خلف الكاميرا اي طب ليه الستات بيفجروا نفسهم؟
الستات بيفجر اه عشان السيف بقى ما هي تفجر نفسها وتموت الناس يا هيفجروها ويموتوها هي ما هي ميته في الحالتين نعم.
انت مش دريان بالحاجات دي الله اسال السلفيين وما انت سلفي يا ابني سلفي يا ابني طيب ماشي آه، بالسيف بيعمل اي حاجه المسدس وراه كنت اه كنت اه الحمد لله اشكر الرب مش كنت اتفضل احبائي انا اسف جدا ان انا اقول هذا الكلام انا مش بتريق انا بطرح على بساط البحث ومائده الحوار فعنوان هذا البرنامج حوار الحق وانا ما بقولش ان كلامي ده نهائي ده اللي قريته في الكتب الاسلاميه وبتمنى فقهاء المسلمين وعلماء المسلمين ورجال الازهر اللي مالين الدنيا وبياخدوا مرتبات من ضرايبنا وملناش حظ احنا في الحته ديت مش مشكلتنا بس حتى على الاقل يفيدونا ألا يمكن يكون لنا نصيب في ال- في حتى حريه ولا اتنين بس لما بس يثبتوا لنا الكلام ده صحيح وصدقوني لو ادوني ملايين الدنيا وحريات الدنيا ما تأتي إطلاقا في لحظة أن أنا أنظر فيها في وجه الحبيب واحد من المؤمنين بيقولوا له هتعمل إيه في الأبدية دي طويلة نعم قال لهم لا بسيطة أنا المليون سنة الأولى راح أقضيها أتطلع في وجه المسيح أه طب دي مليون آه مش هتخلص قال والمليون التانية هقضيها في التأمل في وجه المسيح طب ما التطلع هو التأمل يا ابني طب ادي مليون قال لهم وكل الملايين الآتية إلى أبد الدهور لا أشبع من رؤية وجه المسيح جميل جميل جميل رائع ايه الكلام ده رائع يا عم مش تدور لك على حريه ولا خوريه ولا بتاع لا ما فيش نعم.
يا جماعه الكلام سهل لكن انا خايف لا يكون ده املك في الدنيا انا آه، شفت آه، شفت كاريكاتير لذيذ قوي قوي قوي قوي ما انساش بعد آه، عرفات آه، ما مات الله يرحمه فجايبين له صوره في كاريكاتير آه، آه، مجلات عربيه وكان آه، آه، ال- عرفات له مشهد كبير كده لما يبقى م- مسبهل فتبص تلاقيه شفته نازله لتحت وبعدين نزل تحت فجايبين الكاريكاتير ده دماغه قد كده وجسمه صغير كده عبل ما وصل يعني هناك مم.
فاول ما دخل من باب الجنه امال فين الحريات مش لاقيهم يا أخي انا خايف لا يكون المنظر المسبهل ده بتاع ناس كتير يروحوا هناك يدوروا على الحريات يقول له يا ابني ما عندناش حريات مين اللي قال لك كده حبيبي احنا عندنا ملكوت سماوي ليس اكل وشرب بل هو بر وفرح ور- في الروح اتمنى من كل مسلم سامع هذه الحلقات يفكر مره واثنين وثلاثه ومليون قبل ما ياخد قراره وربنا يديك حياه ابديه قول له يا رب اشكرك عايز يا رب انا احصل على الحياه الابديه الهنيه بتاعتك فمتعني بها وانا فاتح قلبي لقبول هبتك امين آمين الله معكم آمين شكرا يا أتسابون يعيش حبيبي آه، إذا كان جنة المسلمين فيها طيور أشجار أنهار حيوانات نساء عاريات إبل عير أغنام فبص كده هتلاقيها ممكن تكون في أف- أدغال أفريقيا أو في الأمازون فمش لازم او حتى امراء تروح.
ال- أي نعم.
العرب أي نعم آه، أدمن لو سمحتي هنبتدي الأسئلة قدامنا 8 دقايق فيا ريت حضرتك ب- في عجالة احنا آسفين جدا للإطالة آه، بس لازم يستوفى الموضوع حقه اتفضلي حضرتك
آه، التعطيل بتاع ال- شكرا جزيلا يا احمد والموضوع كان فعلا آه، آه، يعني في تناقضات رهيبة آه، بتمنى ان احنا نقدر ناخد مداخلات آه، كتير الوقت قليل قوي لكن آه، طب اخونا سلطان آه، احنا سعداء انك بتشارك معانا اتفضل معاك المايك آه، بعد اذنك ساني داي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم مرحب السلام يا بيك.
قطلب مرحب بك سيدي الفاضل الأب زكريا مرحب
تعجبت بحديثك عن الجنة مرحب وتذكرت ما في جنة سيدنا آدم وحواء من أشجار وأنهار وأكل وشرب صح فلماذا تعترضون على جنة الإسلام التي فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وفيها الثمرات
صح صح برافو ما هو الفرق بين الجنتين اه مظبوط لماذا مظبوط تعيبون برافو على عليك الجنة؟
برافو عليك برافو وعد الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم برافو عليك برافو المؤمنون عليك بها
آه بالظبط جميل بارك جداً.
الله فيك جا- بارك الله فيك آه. جميل جدا هذه اللقطة الجميلة والحقيقة ان دي مشكلة محمد وغلطة محمد انه فكر ان الجنه اللي بيتكلم عليها زي جنه ادم على الارض نعم.
جنه ادم ما كانتش في السماء وفي الخلود جنة آدم كانت على الأرض واللي يقرأ في سفر التكوين هيلاقيها محددة بأرض معينة وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة من هناك أربع رؤوس فيشون وجيحون وحداقل والفرات حداقل دجلة دجلة والفرات والفرات وسيحون وجيحون عند النهر بيصبوا في النهر الأسود نعم.
فالارض ديت كانت جنه الله ووجود الانسان مع الله على الارض بتبقى جنه ارضيه لانه جسد نعم.
لكن السماء ملكوت الله وليس جنه ارضيه ماديه غلطه محمد انه فكر ان الجنه اللي بعد الموت زي الجنه اللي كانت على الارض بتاعت ادم لانه ما كانش مفكر انها جنه على الارض كان مفكر انها كانت جنه فوق وادم نزل من فوق على الارض فهيرجعوا لنفس الجنه هي دي الغلطه وانا بشكرك انك انت نبهتنا لهذه النقطه اللي بنجيب عليها اتفضل شكرا أرجو أن الإجابة تكون وصلت آه، آمين.
ل- لحضر لحضرة الشيخ آه، ممكن السؤال اللي بعديه من فضلكم عندنا بس خمس دقايق فاضلين لو سمحتوا ايوه
حضري احمد آه، يا ريت آه، نختصر على قد ما نقدر آه، اتفضل ادم معاك المايك وسوري للخبطه في الدور
مم. آه، الوقت بيجري يا جماعه اتفضلوا
اتفضل يا آدم شكرا يا ادم سلام الهنا ومخلصنا يسوع المسيح مرحبا يكون مع بك.
جميعكم سلام ونعمه يا قدس ابونا مرحبا شكرا على الموضوع الغير الجميل والغير جميل في نفس الوقت بالنسبه لواحد متنصر بيقعد يقول انا سبت كل ده يا نهار اسود لكن زي ما قال الاخ احمد فهي امازون او ادغال افريقيا سؤالي يا ابونا حضرتك آه ليه بترفض التمتع آه في آه في الجنه في الاسلام بالاجساد يعني ما ما ما لم تسلط الضوء على هذه النقطة، إيه رفضك للتمتع في جنة الإسلام بالأج... بأجساد يعني، خصوصا إنه اللي هيستعمل كل ده لازم له جسد يعني، ومش أي جسد. شكرا يا قدس أبونا وتفضل مع حضرتك المايك.
والحقيقه يا ادم ان آه، آه، جنه الاسلام ماديه وحيث انه لا ماده هناك ولكن يعيشون كملائكه الله فما فيش من الاساس لكن الارواح تتمتع افضل من الاجساد آه، على رأي المثل البلدي سمعته في مصر يقول آه، حب الجسد إلى ساعة وحب الروح ما بعد قيام الساعة فالحب الروحي هو ده أسمى نعم.
وأعظم من كل شيء اتفضل السؤال اللي بعديه السؤال اللي بعديه لو سمحتوا وفي عجالة قدامنا ثلاث دقايق
آه، حاضر آه، اتفضلي ساني داي
السلام ونعمة رب المجد معك قدس أبونا بن جاي لنا سؤال بيقول قدس- قدسك يا أبونا بتتكلم عن الحياة الأبدية اللي المسيح أعدها لينا كمسيحيين لكن المسلمين مؤمنين بالجنة المادية وبيقولوا يعني هما بيقولوا لنا إيه هو اللي مضايقكم في كده شكرا يا قدس أبونا ومعاكم المايك إيه اللي مضايقك يا أبونا مضايقني الحب نعم لأني أحب إخوتي المسلمين وخايف على أبديتهم فعشان كده بنبههم من دلوقتي قبل ما يروحوا يتصدموا إذا كان حبي هذا يؤذيهم فما أقدرش أبطل وحتى أأذيهم هذا هو ما يضيرني الحب لخلاص أنفسهم لئلا يصدموا هناك أيوة في نعم.
وقت تاني لسؤال آخر آه، أدمن آه، في وقت صغير لسؤال تاني يا ريت أنت اللي تسأليه خديه منهم واسأليه أنت عشان انتقال المايك ما ياخدش وقت مننا اتفضلي حضرتك
حاضر آه، آه، السؤال بيقول ان الخمره اللي في في الجنه مش زي الخمره اللي احنا عارفينها آه، الخمره اللي في الجنه ما بتسكرش فليه آه، انتم مستغربين على موضوع الخمر ده اتفضلوا معاكم المايك شكرا جزيلا عشان خاطر عجالة سريعة طيب آه، ايه وجه الشبه بين الخمرة اللي في الجنة والخمرة اللي على الأرض ما هو الرسول سماها خمرة نعم فلا بد أن يكون هناك وجه شبه نعم طيب وجه الشبه ايه اللون لو كان وجه شبه لون بس وما بتسكرش كان سماها شربات حمراء نعم
ليموناده لكن كوكاكولا نعم.
لكن ادم لا ده كمان في حته تانية مش حكايه لون ده بيقول لذه للشاربين نعم طعمها طعم خمره لذيذ مهم.
ولان الرسول كان شريب خمره قبل كده نعم وانا جبت في احاديث الخمره في برنامج آه، اسئله عن الايمان جبت كل احاديث الخمره اللي كان بيشربها الرسول وكانوا بيعتقوها له يدوها له يشربها آه، فهو كان متمزج قوي لما عمر بن الخطاب اصر على تبطيل الخمره فاصر محمد ف- فخلى محمد آه، يستنزل ايه تبطل الخمره لكن ما نساش فأمل بالخمرة التي في الجنة فالموضوع ما هواش آه، انها مش زي الخمره دي والا ما وجه الشبه يجيبوا لنا وجه الشبه ويقولوا لنا وعموما كان سماها شربات ليموناده كوكاكولا يعني اي حاجه من دي شكرا جزيلا شكرا يا أستاذ بوني.
شكرا احبائي شكرا آه، أعزائي المشاهدين شوفوا آه، احنا ما بنقولش حاجة لكن الجنة اللي احنا سمعنا عنها دلوقتي وعن طريق شواهد وبحوث وكتب موجودة وحضراتكم كلهم شفتوها ما هي إلا عن مجرد خيال واحد شاف ناس عايشين في الصحراء بيجروا ورا المية بيجروا ورا الزواج بيجروا ورا الخمرة قال له، انتوا عايزين ايه عايزين شجر ما- عشان تتضللوا اداهم شجر اداهم انهار ميه اداهم انهار خمر انهار وهم كانوا بيدوروا على بير فيه ميه مالحه فالعمليه كانت عمليه سيكولوجيه لعب بالنفوس والصدور اللي انتوا بتبصوا عليه دوت ده في الجنه احنا بنفكر في جنتنا اللي هي مع رب المجد يسوع المسيح جنه طهاره انما ربنا ما بيكونش في موجود في مكان فيه عهر ودعاره ازاي هتكون في محضر الله وكل الموبقات ديت بتحصل مش ممكن بص بقى عشان تعرف الفرق وتعرف مين هو يسوع المسيح اقرا في سوره المائده سوره مدنيه عدد اياتها 120 وابتداء من الايه 110 وتفكر فيما يقال وشوف اسال نفسك مين المسيح وليه ليه ربنا شاركه في صفة الخلق ليه ربنا اداله معرفة الغيب ليه ربنا ش- اداله مغفرة الخطايا وإحلال ما قد حرم قبلا ليه ربنا شاركه في خاصية شفاء الأمراض وإقامة الموتى وبص في سورة النساء وشوف ليه ربنا بيقول إن هو كلمة الله الأزلية لأن كلمة الله أزلية معه وروح الله أزلية معه وهو مؤيد بروح القدس أي كان معه الروح القدس في وقته أو جاء من بعده ليؤيده حسب ما جاء في يوحنا في في كتاب يوحنا الحبيب. عزيزي تفكر وتذكر وإذا أردت أن تسأل راسلنا اكتب لنا وهنرد عليك. شكرا قدس أبونا شكرا شكرا حبيبي.
للحوار الممتع أنا أشكركم.
صلواتي أشكركم.
أن يشرق يشرق الله عليكم بنوره وتروا جلال وجهه سلام نعم امين الرب معكم ويبارك حياتكم